إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك ونتوب إليك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد فقد قال تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم أي محفوظ عند الله ومسجل عليهم عند الله ومكتوب عند الله وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال قرأها عمر بن الخطاب في قراءة أخرى عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال أي أن الجبال تزول من مكر أهل الباطل من أجل إيه إيه الجبال قيل في بعض التفاسير الجبال هي الصحابة بل قيل في بعض التفاسير الجبال يقصد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ايه ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان اهل الباطل لا يطيقون ان يروا على وجه الارض من يسمون بالملتزمين لا يطيقون ان يروكم على وجه الارض لا يطيقون ان يعمر ان يعمر بيت الله باحد على وجه الارض طب بيعملوا ايه يمكروا مكر لتزول الجبال يعني يزول الملتزمين من الارض يعني ينتهي الملتزمين يعني ايه يعني انت مهدد في دينك يعني انت بيمكر بيك عشان في خلال سنة اتنين تلاتة يضيع دينك تشغل في الدنيا تشغل في عقد عمل يأتي اليك فتسافر اليه تشغل في وظيفة تستهلك كل يومك فلا يعد لك اي وقت لدينك تشغل في شهوات تتخطفك عن ذات اليمين وذات الشمال تشغل في الف حاجة والف شهوة وشبهة لحد ما تلاقي نفسك بعد ثلاث اربع سنين من التزامك انتهت انتهى التزامك لتزول يزول التزامك تماما لتزول منه الجبال او لتزول منه الجبال في قراءة اخرى صحيحة اخواني في الله اخواني لما نسمع هذه الاية اعرف ان دينك في خطر اعرف لكل واحد غافل عن اصلاح دينه ان انت بتضيع ان دينك بيضيع ادركت هذا ام لم تدرك هذا من سنين كان في الوف مؤلفة مئات الالوف من الملتزمين لم يتبقى منهم اكثر من واحد في المئة جبال وزالت يبقى انت ما تخافش على دينك نذير قبل الكارثة نذير قبل ان يزول دينك نذير قبل ان يذوب ايمانك ان يذوب ايمانك وسط هذه الفتن ووسط عصر الشهوات ووسط عصر الشبهات ووسط عصر الانشغالات المادية عن دين الله سبحانه وتعالى اخواني في الله الصالحين لما كانوا بيحسوا ان في خطر على دينهم كانوا بيعملوا ايه كانوا بيعملوا ايه سيدنا محمد كان يصعد على المنبر كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان اذا خطب الناس على صوته واحمر وجهه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم يعني ايه صبحكم ومساكم يعني بكرة الصبح في عدو جاي هينسف البلد ده كلها يا نهار ابيض عدو جاي هينسف تخيل الرعب اللي بيسمع الكلام ده لا ومساكم ده بالليل في جيش تاني جاي عشان يبيد البلد دي كلها قال يعني النبي كان بيعمل ايه مع الصحابه النبي كان بيعمل سياسة الإيقاظ سياسة التبصير سياسة ممكن تخلي الملتزم عايش في رعب ممكن تخليه عايش خايف ممكن تخلي اللي عايز يصل إلى الله عايش مرعوب ولكن هيبقى يقظ للفتن اللي حواليه الرسول لما كان يصعد على المنبر كان بيرى أمامه جبال وكان يريد ألا تزول الجبال حتى لا تزول الجبال حتى لا يزول الملتزمون من الواقع حتى لا ينتكس الملتزمون كما يحدث الآن المقبلين على الله سبحانه وتعالى والتسرب الالتزام الذي يحدث حتى لا تزول الجبال صبحكم ومساكم يعني ايه يعني خطبة خدوا بالكم في فتن ممكن تضيع دينكم خطبة تانية خدوا بالكم في عذاب قبر ممكن في لحظة تلاقي نفسك مت ودفنت ومتعرض ليه خطبة تالتة خدوا بالكم في مقامات عليا في الجنة لو قصرت في العمل ممكن تروح منك إلا أن يتغمدك الله برحمته خطبة رابعة خدوا بالكم في حاجة اسمها انتكاس وطرق للطريق على طول في أخطار وخد بالك واوعى تنام إخواني في الله الجنة عايزة واحد مركز الجنة عايزة واحد مركز الجنة مش عايزة واحد تايه مش عايزة واحد مشتت مش عايزة واحد مذبذب بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء مش عايزة واحد ما بين شوية نور وشوية ضلمة لا الجنة عايزة واحد مركز واحد عارف طريقه واحد منطلق واحد مستمر واحد مش متردد واحد كل ما بيقع بيقوم ويكمل وينطلق تاني ده لمن أراد الوصول يا ترى يا ترى مين فينا اللي هيثبت يا ترى مين فينا اللي هيكمل للنهاية يا ترى مين فينا اللي هيستمر للنهاية في أثر خطير من أثار بني إسرائيل أن الله لما قال لموسى خذها ولا تخف العصاية اهي بقت تعبان ربنا قال لموسى خذها ولا تخف يعني كانت لسه تعبان والمفروض ان موسى يمسكه يمسك التعبان يبقى عصاية الناس متخيله ان اول ما امسكها بقت عصايه لا قيل لما امسك موسى بالعصا لم تتحول بالثعبان لم يتحول الى عصا فضل تعبان وفتح بقه ووضع جلد موسى ما بين انيابه حتى اذا مست انياب الثعبان جلد موسى رجع الى عصا مره اخرى يعني تخيل انت لو مكان موسى يا رب يا رب امسكها يا رب ده تعبان يا رب لا تخف خذها ولا تخف ما تخافش يا رب ده انا مسكتها ولسه تعبان يا رب ما تخافش يا رب ده بيفتح بقه وانيابه بيقطر منها السم ما تخافش يا رب ده خلاص ده هينهش هيغرز انيابه في جسدي ما تخافش يا رب ده هيمس جسدي ما تخافش للنهايه لحد ما مست انياب الثعبان جلد موسى وهو مش خايف هو واثق في الله مين اللي هيثبت للنهايه مين اللي هيستمر للنهايه مين اين الهمم اخواني في الله اين الهمم ايها السائرون الى الله اين الهمم أين الهمم ذو القرنين يروى في قول الله سبحانه وتعالى إنا سنتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا قيل في معنى أتبع سببا إن ذو القرنين كان بيلف في الأرض كلها عشان يدعو الناس إلى الله لما كان يخلص البلاد والقرى والمدن خايف احسن يكون مجهولة من الارض مش عارف يوصلها قيل انه كان يتتبع اثار اقدام البشر اتبع سببه كان يدور على اثر رجل مخلوق مشت من هنا يفضل ماشي وراها يمكن يكون ورا الجبال دي ورا الصحاري دي ورا البحار دي يمكن يكون في مخلوق في بشر يروح يدعو الى الله همم اين الهمم بعد ان ارادنا الله امه مجاهده صرنا امه قاعده الامه الان متلبسه بالقعود جمعاء جمعاء هل بعد أن ترك النفير ديارهم ترضى بدور القاعدين إواء أم بعد أن ترك الجهاد سبيلهم لا نعمة فيها ولا نعماء لا نعمة فيها ولا نعماء هذا هو حال الأمة الآن أمة قاعدة أجمع أمة أجمعت على ترك الجهاد والعياذ بالله هذه كارثة قبل الكارثة لابد من نذير حتى لا تزول الجبال حتى لا تتحقق مؤامرات أهل الباطل في أهل الحق حتى لا يزول أهل الحق من الأرض حتى لا ينتهي الإقبال على الله والعياذ بالله يجب أن ننتبه طيب الوقتي عشان ما تتحولش القصة من مئات الالاف من قصص اللي سابوا الطريق واللي فاتوا عن الطريق واللي زالوا واللي ذابوا واللي انتكسوا واللي الشهوات او الشبهات او الفتن او المشاغل ضيعتهم عن طريق الدين والانطلاق الى الله لازم تعمل ايه اول حاجة لازم تخاف خاف لازم تخاف لازم تستيقظ لازم تفهم كلمة صباحكم ومساكم في اخطار هتقابلها الليلة ده ايه بينك وبينها ثلاث اربع ساعات وفي اخطار بكرة الصبح وفي اخطار بعده واخطار بعده لازم تعرف ان دينك معرض للخطر المستمر لازم تعرف انك مهدد في دينك لازم تعرف تعرض الفتن على القلوب عودا عودا قراءة غير عودا عودا عودا عودا يعني ورا بعضه ورا بعضه كل ما فتنة تروح تيجي التانية كل ما فتنة تروح تيجي التانية يعني انت ملاحق بكم من الفتن ازاي تنجو صبحكم ومساكم جيوش الشبهات والشهوات والفتن جاية على دينك عشان تبيده اين جهدك لانقاذ دينك اين الجهد المبذول لانقاذ الدين للثبات في هذا العصر عجيب حينما اقرأ كلمات الانبياء في القرآن ويا لها من كلمات ويا لهم من بشر حينما اقرأ كلمات الانبياء في القرآن اقول سبحان الله كل انسان بيتكلم على قد فهمه وعلى قد المعاني اللي في قلبه دول كان فهمهم ايه ومعاني قلوبهم ايه كل كلمة من كلمات الانبياء نبراس تحيا به امم وتحيا به الدنيا كلها لما اشوف سيدنا هود واقف قدام عاد يقول لهم اتبنون بكل ريع آية تعبثون اقول سبحانك يا رب الله وحده يعلم ما كان في صدر قوم عاد ما كان في صدر قوم هود وهم عاد ما كان في صدورهم وهم يسمعونه يتحدث عن انجازاتهم التقنية وتقدمهم المعماري الهائل والآيات العلمية التي أوتوها وهو يقول لهم أتبنون بكل ريع آية إيه تعبثون وهو يسمي كل ما علا وارتفع عندهم عبث هزل توهان لعب الله أعلم ما كان في صدورهم حينما يصعد إنسان ويواجههم بهذه الألفاظ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون زي أمريكا الوقت تنزل الحلبة الأول كيميائية رهيبة يمكن يكتشفوا مواد تؤدي إلى عدم موت الإنسان بيقول لهم انسم المرض مش هينتهي من الأرض والموت مش هيروح من الأرض انسم انتوا في أوهام وإذا بطشتم بطشتم جبارين حينما أسمع هذه الكلمات من سيدنا هود عليه الصلاة والسلام أقول سبحانك يا رب في ناس كل المبهرات اللي حواليها ما افلحتش ان هي ما تشوفش الصورة واضحة حتى لما يكلمهم يقول لهم واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين ويجيب البهائم الانعام قبل البنين يجيب البهائم قبل البشر ليه كانوا بيقول لهم انتوا بهائم ده البهائم بتسبح انتوا حتى ما بتسبحوش فيقدم البهائم يرى الصورة واضحة يرى كل شيء بجلاء و جنات وعيون المفروض العيون المائية هي اللي بتطلع الجنات يجيب الجنات قبل العيون ليه كأنه يقول انسم انسوا انكم تقولوا مصر هبة النيل مفيش حاجة اسمها مصر هبة النيل ربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل اراضي مصر كلها جنتان عن يمين وشمال ده من الله قبل ان تكون عطاء ماء من المياه الخضرة والمية والنيل وكل حاجة عطاء من الله تصحيح الصورة عايزين ناس الصورة قدامها واضحة عايزين ناس التشويه ال- ال- الشبهات والفتن والشهوات والمشاغل الدنيوية وال- وال- واللعب بالألفاظ وقلب الحقائق وتسمية الربا فوائد وتسمية المخدرات والخمر مشروبات روحية عايزين ناس رغم كل ده الصورة لسه قدامها واضحة لسه شايفة كل حاجة بوضوح لسه شايفة بكل وضوح لازم تخاف خاف أول حاجة تخاف منها خاف إنك ما تثبتش خاف الآن المرء يحزن وأنا أتحدث مع من يجلسون في بيت الله أنا لا أتحدث مع من لم يأتوا إلى بيت الله ولم يدخلوا بيت الله أنا بتكلم مع اللي جوه بيت ربنا اللي بيتسموا الناس اللي عارفين ربنا واللي بيتسموا الناس الملتزمة واللي بيتسموا الناس بتوع اللي بيتسموا كل هذه الألفاظ أقول لك خاف على عدم الثبات حينما تحتك بكثير من الملتزمين تلاقي كثير من معاصي السر في حياتهم وكثير من معاصي الشهوات في حياتهم ازاي ازاي يا جماعة لا لا تزول ازاي لا يزول الايمان في قلوبنا ازاي يا اخواني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك على العلماء قالوا ليه ما قالش صرف قلبي الى طاعتك الى الى الطاعة ليه على يا جماعة كلمة على دي بتفيد الاستقامة يقول لك على هدى مستقيم يقول لك ده ماشي على الطريق تمام يعني ما بيحوجش ثبت قصر في قلبي على طاعتك خلي قلبي يا رب معاك ما يحوجش خلي قلبي منطلق اليك ما ينحرفش خليني مستمر في الاستقامة على طريقك ما بعدش يا رب العالمين عايزين ناس ثابتة يا اخواني انما ملتزم ولكن جاله عقد عمل سافر عشرين سنة عم هنشوفه تاني ليه في طلب الدنيا لا يوجد اي دين في حياته لما يسافر يرجع انسان عادي بل اقل من العادي واحد تاني لسه هنا ولكن بيشتغل 15 ساعة في اليوم فماذا بقي له من دينه ماذا بقي له من دينه واحد ثالث ملتزم ولكن يقع فيها بيروح فيها بيقصر فيها والعياذ بالله عايزين ننتبه يا اخوان عايزين ننتبه لازم تخاف خاف خاف من عصر الشهوات والله العظيم عجيب عجيب امر كثير ممن يزعمون انهم يريدون الله وانهم ملتزمون عجيب امر الجرأة اللي عدنا بنتعامل بيها مع الفتن عجيب امر اللي بيوصل نت في بيته وما يحطش برنامج يعمل قفل للمواقع الجنسيه والصور القذره عجيب عجيب هذه الجرأه في التعامل مع الفتن ده الفتن دي عامله زي القنابل نوويه في واحد يدخل يقعد يلعب بقنابل وهو مش خايف ده يبقى مجنون عجيب امر اللي بيوصل وصله او دش في بيته ولا يشفر القنوات الغير اسلاميه ويظن انه قد لا يفتن حينما يرى منظر سيء وهو يقلب حتى وهو بيبحث عن قناه دينيه عجيب عجيب امر من يقف شاب ملتزم يقف في وسط ساحه الجامعه وسط المتبرجات والمتأتكات والفاسدين والفاسدات وهو يظن انه في مأمن من دينه عجيب عجيب امر من يتهاونون في الاختلاط حتى ولو كان الذي يتحدث ملتزم والذي يتحدث اليها ملتزمة ومنتقبة حتى ولو كان داعي الى الله عجيب امر المؤامنة للفتن وعدم الخوف من الفتن وعدم الجبن الجبن احيانا الجبن ده بيبقى صفة محمودة ان انسان خايف على دينه خايف ما هوش عايز يواجه الفتن عجيب امر الجرأة الغريبة اللي عدنا بنتعامل بيها مع الفتن بقت الفتن حوالينا واحنا مش خايفين مش هممنا ما احناش قلقانين عجيب والله العظيم خاف خاف خاف في عصر الشهوات خاف على ذهاب خاف على ذهاب الجنة خاف على ذهاب الدرجات العليا من الجنة قال تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا يعني لا يبغون عنها حولا يعني دلوقتي انت لو قاعد في شقة اي حد فينا نفسه يروح شقة احسن منها اي حد فينا ركب عربية نفسه في عربية احسن منها كل واحد نفسه في اللي احسن اللي في الجنة ما عندوش حاجة اسمها احسن لان اللي هو فينا ما فيش حاجة احسن منه لا يمكن مهما كان في اي مقام من مقامات الجنة يعني الجنة ما فيش فيها احلام يقظة كل الناس عندها احلام يقظة الفقير بيحلم بالغنى والغني بيحلم بالثراء والثري بيحلم بالمركز وصاحب المركز بيحلم بالسيادة وكل واحد بيحلم في الجنة انت كل ما تتخيله وما لا تتخيله لا يبغون عنها حولا ما بتش قادر تحلم بحاجة من كتر اللي حواليك من كتر اللي حواليك حينما اقرأ في سورة الانسان واتدبر في اول آية قالها الله واصفا نعيم اهل الجنة وهو يقول ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا الأبرار مجموعة شباب وكل من في الجنة شباب كل الجنات كل اللي فيها شباب مجموعة شباب بالتعبير الدارج الوقت شلة شباب قاعدين يشربون من كأس كؤوس في القرآن يعنى بها الخمر يعني بيشربوا جلسة وقاعدين بيط... بيشربوا كؤوس الخمر عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا حينما تنظر إلى هذا البشر ما فيش عفش ده انت ما شفتوش قبل كده مشهد مجموعة شباب قاعدين وقاعدين فرحانين وقاعدين بيشربوا الخمر ولكن من خمر الجنة المشهد ده ما شفتوش في الدنيا المشهد ده ما شفتوش في نادي من النوادي المشهد ده ما شفتوش على شاطئ من البلاشات المشهد ده ما شفتوش في مكان من اماكن الانحراف المشهد ده ما شفت المشهد ده في الدنيا كتير شله شباب قاعده بتعصي ربنا شله ولكن النهارده بقى سبحان الملك الجليل سبحان الله العظيم عجبت لما ربنا يقول لك يشربون من كأس الكأس يقصد بها الخمر وباع والخمرة كانت حرام في الدنيا بعد شوية وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا الحرير كان حرام في الدنيا قال له كأن ربنا بيقول لك ان اللي صبر على الشهوات في الدنيا النهاردة كل حاجة بقت مباحة ليه اللي انت صبرت عليه في الدنيا النهاردة بين ايديك لو انت كنت استعجلته في الدنيا كنت النهارده تتحرم منه والعياذ بالله كأن الله يحكي حال اقوام صبروا عن شهوات الدنيا النهارده بياخدوا النعيم اللي غيرهم استعجل عليه فاتحرم منه في الاخره طب الناس دي يا رب اللي اللي, اللي قاعدين بي- ابرار وبيشربوا من كاس كان مزاجها كفور عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها مشهد بهجه رهيب يفجرونها تفجيرا الناس دي يا رب كان حالتها ايه في الدنيا بقى المشهد الخلفي بقى كان حالتها ايه كانت بتجري على البلاشات وفي النوادي وفي ساحات الجامعه وبيتقابلوا عشاءات و- كانت الناس دي حالها ايه تفاجئ بحال عجيب يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا عارف يعني ايه مستطير عارف يعني انك موجود في مكان شره مستطير يوم الق- القيامه يا جماعه ارض القيامه مكان في غايه الخطوره وفي غايه الوحشه لا انت مش قاعد في غابه وخايف من وحوش هتهجم عليك لا لا لا لا ده تصوير ساذج جدا انت مش في مكان انت في مكان في غايه الخطوره قاعد فيه خمسين الف سنه هتعمل فيه ايه وهتنجو من كل الاخطار دي ازاي فاذا بهؤلاء القوم الذين يتنعمون الان في الجنه وفي مقامات الجنه اذا بهم كانوا في الدنيا اهل خوف واهل رعب واهل شفقه خايفين من ربنا قضوا عمرهم كله حارمين نفسهم من هذه الشهوات خوفا من ذلك اليوم الذي كان شره مستطيرا اللي خايف من النار ده عامل زي واحد ده لو صادق عامل زي واحد محكوم عليه بالاعدام وقاعد في الحبس بيفكر افتدر ابتي من حبل المشنقه في ايه قاعد يفكر ادفع دية ايه اعمل ايه ايه اللي اعمله قاعد يفكر في كل حاجه ويقدم كل ما يملك عشان يفتدر رقبته من حبل المشنقه هو ده اللي خايف من النار واحد حاسس ان رقبته مربوطه بسلسله الى باب من ابواب جهنم والعياذ بالله وعايز يفك رقبته من النار وقاعد يفكر أف... كيف فكاك رقبتي من النار يا رب اعمل ايه طب اقوم الليل عشان يا رب تفك رقبتي من النار طب يا رب اقعد جلسه الضحى طب يا رب اذكرك ليل نهار طب يا رب اتصدق بجزء معلوم ثابت من مالي 20% مثلا جالي 1000 جنيه هطلع 200 جالي مليون هطلع 200000 جالي مليار هطلع 200 مليون اعمل ايه يا رب اغض بصري اعمل ولا حد داري باللي هو فيه ولا حد داري يش كل قضيته ازاي اعتق رقبتي من حبل المشنقه اللي مستنيني ازاي اعتق رقبتي من النار دول الصادقين دي المشاعر الصادقه دي المشاعر اللي بتؤدي الى ردود افعال عمليه حقيقيه مش مصمصه شفايف وتنهدات لما الاخ كده يسمع عن ان في حد نشيط او مجتهد او يقعد يمصمص شفايفه ويقعد يتنهد لا يا حبيب قلبي كل ده ولا له اي لازمه ولا له اي قيمه كل ده عجز الصادق ما بينامش اللي عايز الجنه بجد ما بينامش يا جماعه المشاعر الصادقه دي علم الاب ما حدش اداله عشر مجلدات قبل ما ما يولد ابنه ي- قبل ما مراته تولد ابنه يعرفه لو الولد عيط تعمل معاه ايه ولما الواد يجي سن- سن المدرسه تعمل معاه ايه ولو الواد طلب منك فلوس تعمل- هو اب مجرد انه بيحب ابنه حب صادق عرف هيعمل معاه طول حياته من غير ما حد يعلمه ولا حد يشير عليه باي شيء العاطفه الصادقه علم لوحدها المخلص عنده علم ب- لو شاب حب فتاه راح لوالدته هيقنعها ان دي ملك نازل من السماء هو اتعلم فن التخاطب وعلم التواصل ومهارات الالقاء وبراعه الاستهلال ولا يعرف حاجه من الكلام ده امال الكلام ده جابه منين لانه حب حب صادق هي دي انت لو عندك عاطفه صادقه تجاه الجنه ما حدش ع- ما عدتش محتاج حد يقول لك تعمل ايه انت لو عندك خوف صادق من النار وعذاب القبر ما عدتش محتاج حد يوسعك انت لو عندك عاطفة صادقة تجاه ارضاء الله ما عدتش محتاج حد يوعظك انت لو عندك عاطفة صادقة تجاه ذلك الدين الذي استأمنك الله عليه ما عدتش محتاج حد يذكرك ما عدتش محتاج خاف خاف خاف من موات قلبك خاف ان قلبك يموت انت ربنا انعم عليك كتير قوي قوي خاف احسن قلبك يموت روح لمعهد السرطان ربنا يعافي مرضى المسلمين جميعا هتلاقي الوف مؤلفه في كل معهد السرطان بص الحته حته من جسمك مفيش سنتي في جسمك مش هتلاقي عيان جاله سرطان في نفس المكان مفيش سنتي في جسمك مفيش حته في جسمك سبحان الله العظيم حس بهذه النعم حس مريض الكلى انت بتدخل ال- ال- ال- الخلاء وتقضي حاجتك مفيش لا مريض الكلى اللي بيقعد على جهاز اربع لست ساعات ثلاث مرات في الاسبوع ربنا يعافيهم جميعا ويعافي جميع مرضى المسلمين اربع لست ساعات عشان 100 سم بول يتصفوا من دمه اربع لست ساعات انت ال 100 سم دول قدهم ثلاث مرات بتدخل في نص دقيقه وتخرج تاني سبحان الملك سبحان من انعم علينا كل هذه النعم خاف من موت قلبك خاف احسن النعم دي ما عادتش تاثر فيك وما عادتش توقف قلبك وما عادتش تحركك تجاه الله كانه خلاص يعني نعمه واجبه زي ال- ابناء الجاحدين ابوه يجيب له اكل وامه تحنوا عليه وحس ان ده حقي في الاخر يعقهم ليه هو مش حاسس انهم عملوا له حاجه في ناس مش حاسه ان ربنا عمل لها حاجه في ناس مش حاسه ربنا اسبغ عليها نعم ظاهره وباطنه قد ايه خاف من التاخر خاف انك تتاخر كتير اللي متاخر فينا متاخر جامد قوي يا جماعه يا جماعه احنا بنتنافس مع ناس قضت عمرها كله من اجل ارضاء واحد بس وحدد هدفها وجهتها وهو الله ناس فهمت انها جايه هنا عشان ترضيه فتفرغت لارضائه ناس فهمت ان وظيفتها مش انها ترضي اي حد غير ربنا ولا ترضي نفسها ترضي ربنا بس قيل في معنى اتبع سببا عايزين نخاف عايزين نخاف مشهد البعث الرهيب اللي ربنا بيصوره في صور القرآن لما يقول لك يوم يقوم الروح والملائكة صفا يقوم ازاي الملائكة بتموت زي ما انت بتموت وبتقوم زي ما انت بتقوم بس البشر كام 20 مليار 30 مليار آه، 100 مليار يوميا 100 مليار دول ما يجوش حاجة في ملائكة سماء واحدة من السماوات السبعة بس ساعة ما بيقوموا لله رب العالمين يوم القيامة بيقوموا صفوف كل منهم يبعث على ما مات عليه مات مسبحا مصليا يبعث على هذا الحال في الصفوف كل منهم له مقام معلوم مشهد رهيب مشهد مهيب حتى قال بعض العلماء ان الملائكة بتبعث قبل البشر لان المفروض انك تطلع من قبرك تلاقي ملائكة مستنياك فهي تبعث قبل البشر على قول البعض مشاهد رهيبة يا اخواني خاف خاف من هذه الاحداث خاف من هذه الحقائق اللي في يوم من الايام تعيشها خاف من الانتكاس ومن سوء الخاتمه منظر فظيع منظر واحد عنده علم في الدين وسمع وعرف ثم غفل غفله فقبض عليها منظر فظيع لما تشوف واحد كان امبارح وسطنا وكان ملتزم وكان وكان ثم يختفي ثم ينزل ثم ينتكس ثم تصل اليك اخبار انه وقع في كبائر انه وقع في زنا او او او مناظر فظيعه خاف من الانتكاس خاف من سوء الخاتمه الخوف اللي يخاف يحصل له ايه هل تعلمون اويس القرني حتى لا تزول الجبال جبل جبل من الجبال جبل اويس القرني الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم خير التابعين رجل يقال له اويس خير التابعين يعني ايه خير التابعين يعني رقم واحد في الامه كلها بعد الصحابه خير التبعين بعض السلف سمى هذا الرجل راهب هذه الأمة زي جريج العبد كده بعض البعض سماه الصحابي الذي لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه شغل ببر أمه على أنه يروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده كلمة رضي الله عنه ما تتقالش غير مع الصحابة بس عشان الناس دي تتميز عن باقي الأمة لو واحد هيتقال عليه في الأمة رضي الله عنه بعض الصحابة هيبقى قويس ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه اسما خطيرا فقال في صحيح مسلم خير التابعين رقم واحد في الأمة بعد الصحابة وقيس يا جماعة ما عملش مذهب فقه فقه زي المذاهب الأربعة وقيس يا إخواننا ما فتحش الأندلس ولا راح فتح بلاد السند ولا أفغانستان وقيس يا جماعة ما عملش إنجاز مهول ولا حد يعرف له إنجاز امال اويس عمل ايه اويس شغل بالله عن كل شيء اويس لما الناس عرفت فضله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عنه انطلق على وجهه خاف ان الناس تشغله عن ربنا خاف ان حاجه تشغله عن ربنا كل حاجه من الدنيا جات له سابها عشان ربنا سبحانه وتعالى اويس كان مشغول القلب بالله اويس خاف على دينه فاختار النجاة على كل شيء من ده زي سيدنا يوسف قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه السجن يا يوسف اه لانه مكان ما حدش هيعطلني فيه عن ربنا عليه الصلاه والسلام والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن الصبو ليس انتكاس ولا ترك طريق الصبر هو التفات القلب وميل القلب سيدنا يوسف مش خايف انه يسيب الطريق سيدنا يوسف خايف ان قلبه ينشغل بغير الله خمر عينا يشرب بها عباد الله خايف على قلبه احكي كلمة الرسول صرف قلبي على على طاعتك مش عايز احود يا رب انا عايز افضل منطلق اليك على الطريق يا رب سيدنا يوسف انت جبال جبال خافت على دينها انت هتعمل ايه عشان عشان تحافظ على دينك انت هتعمل ايه انت هتحافظ على دينك ازاي انت هتبذل مجهود ايه من اجل ان يحفظ الله عليك نعمته بالدين اخواني في الله اخواني في الله وان كان مكرهم لتزول منه الجبال اويس القرني يروى, يروى في صحيح مسلم يروى في صحيح مسلم عن اسير بن جابر اسير بن جابر واحد من التابعين وسمي بعد كده اسير بن عامر لانه اويس اسمه اويس بن عامر من كتر ما حاول يلزم اويس سموه على اسمه بقى اسمه اسير بن عامر أسير بن جابر يروي أن عمر بن الخطاب كان يسأل كل ما يجي ناس من اليمن يسأل ده صحيح مسلم الكلام ده يسأل أفيكم أويس أفيكم أويس بن عامر قالوا له في واحد اسمه أويس راح له قال له أنت أويس بن عامر قال نعم قال له أنت من قرن قال نعم قال له أنت كان بك برص فبرأ بإذن الله إلا موضع درهم قال نعم قال لك والدة قال نعم جاء من امداد اليمن يعني ايه امداد اليمن امداد اليمن يعني المدد الجهادي البعوث الجهادية لليمن بعتاها للفتوحات الاسلامية جاي جاهد فقال له اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي عليكم رجل يقال له ويس بن عامر من مراد ثم من قرن يأتي مع امداد اليمن مع المجاهدين اليمنيين اللي جايين يفتحوا البلاد له أم له أم هو بها بر لو أقسم على الله لأبره كان به برص فبرأ فبرأ إلا موضع درهم لو لقيته فاطلب منه أن يستغفر لك فقال له عمر استغفر لي فاستغفر له يعني يا جماعة واحد ده عمر احسن من اويس باجماع الامة كلها والنبي كان ممكن يستغفر لعمر احسن من استغفار اويس انما النبي بيعلمنا يعني ايه ناس صالحين النبي بيعلمك يعني ايه لما تشوف واحد صالح اقتنسه اغتنمه انت محتاجه عشان تثبت انت محتاج صحبته عشان تفضل مستمر على دين الله على دين الله سبحانه وتعالى فقال له عمر الى اين انت عايز تطلع تجاهد منين قال له الى الكوفه قال افلا اكتب الى عامل الكوفه اكتب للولي بتاع الكوفه يكتب له ايه يكتب له ما تديش لقويس زي بقيه العساكر لا ادي لقويس اضعاف ادي لقويس مبالغ كبيرة ده راجل النبي زكاه وقال عليه خير التابعين فقال لا احب الي ان اكون من غبراء الناس ده في صحيح مسلم كل هذا الكلام انا عايز ابقى من الناس اللي ماشيه غبار الجهاد مطرب جسمها انا مش عايز اعيش باش انا مش عايز دنيا انا مش عايز مال انا مش عايز حاجه تشغلني عن ربنا سبحانه وتعالى فلما ذهب اويس الى الكوفه تاني سنه جه واحد من اشراف القرنيين واحد من عائله اويس من الكوفه فقال له عمر كيف حال اويس بن عامر فقال تركته رص الثياب هدومه يعني رص البيت يعني بيته مهلهل قليل المتاع مفيش عفش في بيته والراجل ده كان يروى انه بيسخر من اويس اويس ما كانش حد يعرف عنه حاجه ولا حد داري باللي هو فيه ولا حد داري بمقامه اخلاص رهيب يدين في حياته لما يسافر يرجع انت يذكر لا يفطر ولا يعلم احد عنه شيء فقال له عمر فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ياتي عليكم رجل يقال له اويس بن عامر الى اخر الحديث اذا لقيته فاطلب منه ان يستغفر لك الراجل سمع الكلام ده ده النبي عليه الصلاه والسلام قالوا على ده اهو على اويس بن عامر ده اهو رجع على اهل الكوفه قال لهم الحقهم الحقوا اويس اللي انتم مش عارفين عنه حاجه ده مقامه كذا وكذا فعرفه الناس فطلبوه اخر كلمه فانطلق على وجهه انطلق ما حدش عرف له سكه بقى خلاص فانطلق على وجهه ليه ده الشهره جات لك يا ويس وقبلها عمر عرض عليك المال مش عايز لا مال ولا شهرة كما قال يوسف رب السجن أحب إلي قلت رب الغبراء أحب إلي ورب ألا يعلمني الناس أحب إلي ويس لما لقى الناس هتشغلوا عن ربنا ضحى بالدنيا واللي فيها ضحى بالناس كلها وضحى بكل حاجة هتشغلوا عن ربنا فصار خير التابعين يا جماعة اللي بيضحي ربنا ده بياخد فوق ما حد يتخيل سلمان الفارسي كان من بلد المدائن سلمان الفارسي سابها عشان يبحث عن دين الحق فلما وصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ومات الرسول عليه الصلاه والسلام وبدات الفتوحات وفتحت فارس سلمان الفارسي بقى امير على المدائن البلد اللي سابها لاجل الله صار اميرا عليها يامر فيطاع يامر فيطاع ابو هريره لما ذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام كانت المدينة فيها تجارة وفيها كل حاجة فزائد في كل الدنيا الموجودة في المدينة لا رضا يتاجر ولا رضا يتلمس اي شيء من متاع الدنيا اللي فيها ساب الدنيا بتاعت المدينة كلها لله ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم على يديه فاذا بابي هريرة يصير امير على المدينة بعد سنين المدينة اللي ساب دنيتها ربنا ربنا جابها له يبقى امير عليها امير عليها من اعجب ما رأيت حديث في اعلى درجات الصحة حديث في صحيح مسلم حديث سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم تذكروا انهم كانوا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين يجاهدوا وما اعظم كرامات المجاهدين وما اعظم معجزات الله التي يريها لمن قام يدافع عن دينه ولمن قام ينصر دينه ولمن قام يرفع راية الحق ما اعظم ما يريهم الله من ايات حتى يرفعهم بين البشر كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتينا على واد افيح راحوا الايه يعني وادي جنب البحر كده يعني ال ال ال ال الروايه الطويله دي كلها مسلم لم يذكر ما هي الغزوه ولكن من القراءه الطويله اظن والله اعلم اظن يعني من من من سبق القراءه في السيره انها غزوه تبوك يعني من ظاهر القراءه في الاحداث يعني والحديث طويل ليس انا هسوق جزء بس منه صغير يعني فقال فذهب رسول الله حتى يقضي حاجته راح ناحيه شط كده يعني بعيد عن الناس النبي مش متعود انه يقضي حاجته بحيث ان اي حد حتى لو بعيد يراه لازم يستتر بحاجه عليه الصلاه والسلام النبي ما لقاش حاجه فجابر بن عبد الله لما لقى النبي مشي جاب ميه بسرعه يجري ورا النبي عشان ايه عشان النبي عليه السلام يتطهر بعد قضاء حاجه والنبي لا يعلم ان جابر وراءه كان يدعو الناس الى الله لما عنهم كده شجره هنا وشجره هنا يقول جابر فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بغصن شجره منهما وقال لها انقاضي علي باذن الله انقاضي يعني امشي ورايا يعني زي ما واحد يقوم ماسك واحد من ودنه كده ويقول له تعالى معايا انقاضي علي باذن الله فاذا بها كالبعير المخشوش البعير المخشوش ده لما كان دبه عسيره ما بتنقضش يقوموا مدخلين اللجام في عظمه انفها بحيث انها لو جت تعند تحس بألم رهيب فتمشي منقاضة بيقول كأنها مجبورة مقهورة فإذا بها كالبعير المخشوش وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى الشجرة الثانية في صحيح مسلم هذا الحديث فقال فقال لها فقال لها انقاضي علي بإذن الله برضو مسك غصن منها فانقاضت الشجرتان حتى اذا يعني كان في منصف الطريق في النص كده قال التئما باذن الله انتوا الاثنين تعالوا جنب بعض كده التئموا فالتأمتا رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى حاجته وراءهم كانهم جدار لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر بيقول ظل يحضر طلع يجري قبل ما النبي يشوفه احسن النبي يبتعد ولا حاجه عليه الصلاه والسلام فالتفت لفته فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم امامي واذا بالايه شجرتان كل قد عادت الى الى مكانها يعني يا اخوان يعني يا اخوان اللي بيجاهد ده ياما بيشوف اللي بيمشي في الطريق ده ياما بيشوف اللي بيضحي عشان ربنا ياما بيشوف اللي بينطلق الى الله ربنا ما بيضيعوش اللي بيقبل على الله ربنا ما بيسيبوش على الاطلاق اقبل على ربك اه الكلمه الخطيره اللي قالها احد السلف حينما قال تركتموه واقبل بعضكم على بعض ولو اقبلتم عليه لرأيتم العجائب ولو اقبلتم عليه عارفين يعني ايه اقبال عارفين يعني ايه اقبل ولا تخف عارفين في مصطلحاتنا الاقبال ده اللي هو ايه عارفين لما ولد يدخل ثانويه عامه يقولوا له يا ابني لو دخلت كليه كذا وجبت مجموعه يدخلك فيها هتبقى مليونير وهيعملوا ليك وهيسووا ليك وهي... يقوم الواد يسيب الدنيا ويسيب كل اللي بيحبه ويقطع كل احبابه ويقعد على المكتب 20 ساعه ليل نهار 12 شهر عشان يجيب المجموع ده فيدخل الكليه دي اهو ده في اللغه اسمه الاقبال قلبه اقبل على هذا الهدف لو اقبلت على الله هيبقى عزمك على الطاعه مثل هذا العزم اللي خاف من ربنا قصة قيس القرني لها من الفوائد ما لا يحصى ولكن من أروع من أروع فوائد هذه القصة إن قويس القرني ما قدرش يجي للنبي القويس أسلم والنبي في المدينة بس ما قدرش قعد في اليمن مع أمه رضي الله عنه والنبي مات وابو بكر مات في عهد عمر بعد فتح العراق الكوفة يجي قويس أخيرا بقى أمه ماتت أو استأذنها الله أعلم قويس جه متأخر أوي يا جماعة جه متأخر أوي الفترة دي كان في ناس جرت ناس من التابعين أسلمت وجرت في العلم وفتحت بلاد على أيديهم قويس جه بعد كل دول وسبق كل دول القضية مش انك انت جيت امتى الدين ما هوش مسابقة اللي بينزل الحلبة الاول بيوصل الاول لا ده معاملة الله للقلوب اوعى تفتكر ان برك بامك هيعطلك في دينك او لو انت عايز تطلب علم هيعطلك عن طلب العلم اوعى تفتكر ان قيام الليل هيعطلك في حاجة في الدين او في الدنيا اوعى تفتكر ان جلسات الضحى هتعطلك عن دعوة او طلب علم او دين او اوعى تفتكر اوعى تفتكر انها هيعطلك ده ده هو اللي هيوصلك اويس لازم العبودية لازم مراد الله فلما نزل زي مؤمن آل ياسين كده في اقصى المدينه قعد في اقصى المدينه يعبد ربنا اما نزل عمل بطوله ربنا خلدها في القران سبق كل اللي حواليه كم راينا من دعاه يعني نزلوا ليدعوا الى الله بعد ما اقرانهم نزلوا قبلهم بسنين فاذا بهم يسبقون وكم راينا من طلبه علم يطلبون العلم متاخرا فاذا بهم يسبقون كل من نزل قبلهم الامام مالك بيقول ما طلبت العلم على شيخ من المشايخ الا وجاء بعدها يسألني اليوم كل اللي كانوا شيوخ امبارح النهارده بقوا تلامذتي ازاي الله اكبر الله قادر ده معاملة ربنا للقلوب ما تعرفش فتح ربنا عليك هيبقى ايه ما تعرفش ربنا بيعد لك ايه لو انت صدقت الله ما تعرفش ده معاملة ما بين ربنا وبين قلبك ذلك بيني وبين عبدي ما تعرفش ما تعرفش جزاء الصدق ايه مش هتعرفه غير لما تشوفه مش هتعرف ثواب الصدق وثواب الله للصادقين غير لما تراه بعينك الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم اطعمت وسقيت واغنيت واقنيت وهديت واحييت فلك الحمد على ما اعطيت اللهم اطعمت وسقيت واغنيت واقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أفضل الكلام عند الله كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني في الله حتى لا تزول الجبال نذير قبل الكارثة حتى لا تزول الجبال حتى لا يذوب الإيمان الذي في قلبك هناك من يريدون أن يضيع الإيمان من القلوب هناك من يريدون ألا يوجد على وجه الأرض من يسجد لله من كلمات أويس القرن الخطيرة من كلماته الجليلة أنه قال ما جلس أحد إلى القرآن قرأ قول الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خساره ثم قال ما جلس أحد إلى القرآن إلا قام عنه في زيادة أو نقصان القرآن ما ينفعش تسمعه وتخرج بعدها زي ما أنت أبدا يا هتزيد يا هتقل ربنا قال كده يا شفاء ورحمة يا خسارة والعياذ بالله يا دي يا دي فإخواني في الله ما الطريق ما الطريق إلى النجاة في ذلك العصر الذي تزول فيه الجبال من مكر أهل الباطل فقر رهيب يؤدي إلى يعني مطحنة من أجل البحث عن لقمة العيش فقر شديد وغياب فرص عمل و و و و إلى يعني عد زي ما أنت عايز تعد حياة صعبة حياة تجبر حتى من يريدون أن يصلوا إلى الله تجبرهم على أن يعملوا في مهن تستنفذ كل طاقتهم طب الحل إيه عصر شهوات رهيب عصر فتن مريعة والعياذ بالله الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الدنيا لا لا تزن عند الله جناح بعوضة جناح بعوضة ده ملوش وزن طب ما أنت حتة من الدنيا يعني إيه يعني حضرتك مالكش أي وزن طب والحل مفيش حاجة هتخلي لك وزن غير الدين النبي كان بيقول أنتم أعلم بأمور إيه الدنيا لا دنياكم دنيتكم انت مش بتاعتي الدنيا دي مش بتاعتي ولا تنسب الي ولا اسمح ان حد ينسبها الي انتم اعلم بد- بامور جناح البعوضه اللي انتم مشغولين فيه عن الامور العظام والاهوال الجسام والمواقف المهوله التي تنتظر كل امرئ منكم اخواني في الله اول حاجة عشان تنجو في هذا الزمان اول حاجة اول حاجة بيئة النجاة بيئة النجاة الارتباط ببعض قال تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة في سورة يونس واجعلوا بيوتكم قبلة بعض المفسرين قال قبلة اي قبالة بعضها البعض يعني ايه قصدهم ايه قصدهم ان احنا حتى ما نسكن نسكن جنب بعض ليه قال لك حتى يجتمعوا عشان الملتزمين يشوفوا بعض عشان الناس اللي عايزين ربنا يشوفوا بعض عشان اللي عايز يلتزم جديد وخايف من الفتن يقعد وسط الملتزمين فربنا يثبته اي اجعلوا بيوتكم قبالة بعض اسكنوا جنب بعض اسكن جنب الصحبة الصالحة اختار مكان سكنك بناء على دينك ده ربنا بيقول لك هذا الكلام يعني ايه بيئة النجاة تلاقي الشاب يقول لك انا ما بتحضرش دروس ليه يا ابني يقول لك اصل انا والله كنت بحب الدرس الفلاني وما عادش موجود الوقت يا ابني احنا مش في وقت هذه الرفاهية يا ابني دينك بيضيع يا ابني الجبال بتزول من كتر الفتن اللي احنا فيها انت بتتشرط انت كمان بتتبغض دلوقتي يا ابن اي درس احضره اي شريط قدامك اسمعه اي صاحب صالح امسك فيه وكلبش فيه يا اخواني احنا في زمان ضياع الدين احنا في زمان نقد عرى الايمان احنا في زمان زوال جبال والعياذ بالله كم راينا من جبال فاذا بها تزول سنه 2 3 4 راينا جبال في الالتزام والعياذ بالله اذا بها تزول احنا مش في وقت التشرد ده اللي هينعزل عن بيئه حضور دروس ما لو درس بتتاثر فيه 5% احضره احضره سو- اصحابك اخوانك انزل النهارده زورهم انزل خلي يوم الجمعه ده الخميس والجمعه للزيارات اخوانك الصالحين تزور ده وتروح لده وتروح لل لا قلبه ينشغل من إخو... من اخوانك الدعاء ولا حد من مشايخك روح اوصل اوعى تنقطع عن هذه البيئه اوعى تسيب نفسك ايمانك يضيع اما اخواننا الذين شغلوا في عقود العمل واما اخواننا الذين لا نراهم الا في خطبه الجمعه الذين شغلوا في الاعمال الدنيويه بحيث انه ما عندوش وقت يلتفت وراه بيروح بالليل يا دوبك لو قدر ياكل يا اما ما يقدرش من كتر الهد اللي هو فيه وينزل تاني يوم يكمل الشغل تاني اما هؤلاء فاقول لهم ودول 70% من الملتزمين تقريبا يعني فاقول لهم اتقوا الله في دينكم اتقوا الله لازم كل واحد فينا يبقى على صله باخوانه على صله بدروس توعظه على صله بشريط ديني يسمعه سافرت بره في عقد عمل على صله ب- ب- ب- ب- بدروس المشايخ في طلب العلم من خلال النت اللي بقى ميسر في كل مكان ما ينفعش اللي بيقطع ما بينه وما بين بيئه النجاه عامل زي الجنين اللي بيقطعوا عنه الحبل السري والعياذ بالله هيموت هيموت والعياذ بالله انت عايز دينك يموت انا بقول لك انت بتضيع انا بقول لك انت دينك في خطر انا بقول لك انت بتنزل انا بقول لك ان ال- ال- ال- المجهود اللي بيتعمل عليك عشان دينك يضيع ما يجيش واحد في المية من المجهود اللي انت بتعمله عشان دينك يحفظ يبقى هل هذا طلب نجاة الحاجة الثانية يا إخواني في الله وهذه يعني نصيحة قد تكون يعني يظنها البعض مرتفعة إلا إنها من أخطر سبل النجاة طلب العلم يا جماعة طلب العلم طلب العلم واحد كان زمان الواحد يتصور لما يجي واحد يقول له طلب العلم يا عم انتوا عايزين تعلموا الناس احكام نفاس واحكام مش عارف طهارة واحكام ايه يا جماعة يا اخواني والله مرت الايام وراى المرء ان مثل هذه العلوم من اخطر اسباب الثبات الرسول عليه السلام لما كان بيجي صحابي يسلم جديد كان يقول للصحابة دونكم أخاكم فعلموه أول حاجة يبدأ بها إنه يتعلم الدين اتعلم دينك اتعلم دينك ولو انت راجل عندك همة وبتقول أنا ملتزم وأنا وأنا اطلب العلم اجتهد في التعليم شوف أي حد يعلمك شوف اي وسيلة من وسائل التعليم المتاحة الان وسائل التعليم الديني كتير جدا على النت وفي المساجد وفي كل مكان وسائل التعليم ومعاهد اعداد دعاء و- و- اتعلم دينك طلب العلم يا جماعة يا جماعة لما تلاقوا ملايكة وشياطين نزلوا في حاجة اعرفوا ان الموضوع ده موضوع خطير جدا يعني في غزوة بدر ربنا قال ممدكم بألف من الملائكة وثلاثة ألاف وخمسة ألاف والشيطان قال قال لهم الشيطان ايه لا غالب لكم اليوم من الناس واني شر لكم شياطين وملائكه نزلت يبقى الموضوع مش قضيه 314 بيحاربوا 1300 لا ده موضوع انتهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض ده قضية مصير دين ده قضية امن قومي للالتزام في تاريخ البشرية قضية اخطر من ان 314 بيحاربوا ابدا كذلك طلب العلم شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه وان الملائكة لا تضع اجنحتها لطالب العلم طريق ربنا فرشه لك باجنحة الملائكة رضا بما تصنع طب والشيطان لما بنقرأ سورة الكهف يوم الجمعة كل جمعة تلاقي الشيطان ذكر في القصة اللي فيها طلب العلم في السورة اللي هي قصة موسى وبيرحل في طلب العلم وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره اشمعنى الشيطان مع العلم اشمعنى الشيطان عايز يمنع العلم نزلت وشياطين علم الملائكه نزلت وشياطين جت يبقى القضيه مش قضيه انت بتتعلم ولا لا ده قضيه دين ده قضيه مستقبل دين في الارض قضيه ان طول امريكا كل ما تحصل مشكله فيها يعملوا اجتماع ايه لازم في مصيبه في التعليم حصلت عندهم اي مشكله حلها ان يحصل تغيير في التعليم الناس دي بتستعبط لا ده الناس دي فاهمه الناس دي فاهمه ان التعليم ده اخطر قضيه امن قومي الناس دي فاهمه ان اللي بيتعلم صح ده هيبقى انسان نور للدنيا كلها نور للدنيا كذلك ماليزيا ماليزيا الوقت اللي بيسافر لها بيبهر بالتقنية اللي فيها ليه من كذا سنة قالوا احنا لازم نصلح البلد نعمل ايه نصلح التعليم ازاي بس هما بقى بيعلموا الدنيا يعني التعليم الدنيوي ازاي هنجيب موارد البلد ون... ونأثر على نفسنا في كل حاجة ونطور التعليم بكل امكانياتنا طلعت اجيال رهيبة الوقت هناك وطلع تقنيات مهولة ليه عشان العلم عشان احترموا العلم احترموا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك انما بعثت معلمة انما بعثت معلمة يعني النبي بيجيب لك الرسالة كلها في ان هو واحد بيعلم عليه الصلاة والسلام العلم يا اخواني العلم يا كل من تريد نصرة هذا الدين اطلب علم اطلب علم على قد ما تقدر استفيد من كل واحد حواليك ممكن يعلمك استفيد من كل طريقة ممكن تتعلم بيها اطلب علم ايه ده ربنا سمى طلب العلم جهاد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ربنا قال نفر النفير ده بيجي مع الجهاد ربنا جابه مع طلب العلم كأن ربنا بيقول لك انت مجاهد لك ثواب المجاهد طلب العلم يا اخواني انك انت تطلب العلم انك انت تنوي من النهاردة انك انت تعزم عايز تنصر دينك الدين ما بينتصرش بالعواطف ولا بينتصر بالسخونية ولا بينتصر بتعلية الصوت ولا الدين بينتصر لما ناس تقوم فاهمة ايه هو الدين وتحاول انها تنصره انما لما تقعد تصرخ الاسلام والدين وربنا وانت لا انت عارف الاسلام ولا انت عارف الدين ولا انت عارف ربنا انت بتدعو الى ما لا تعرف انت رافع راية ما انتش عارف مدى عظمتها ومدى ما فيها من ايات وبراهين طلب العلم قال تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا فسمى الله كتب العلم أسفار الأسفار ده أصلا لما الشمس تطلع فتنور الدنيا كلها كتب العلم دي كأنها شموس بتنور الدنيا كلها ولكن الحمار هي... هيستفيد بيها حتى لو شايل ألف شمس على على ظهره يعني كأن كل طالب علم ده مشروع شمس جديدة بتشرق على أمة محمد كأن كل واحد عليه الصلاة والسلام كأن كل واحد أراد أنه يتعلم دينه وعزم على أن يتعلم دينه وعزم أنه يتعلم فقه ويروح لحد يعلمه فقه وعقيدة ويروح لحد يعلمه عقيدة وتفسير ويجيب تفسير ويشوف ع... و... اللي عزم على انه يتعلم دينه ده يتعلم لغة ويتعلم اصول اللي عزم على انه يتعلم دينه ده ده كأنه مشروع شمس جديدة بتشرق على هذه الامة اخواني هذه الخطبة كان مقصدها اساسا الجهم بهذه الالفاظ وتتخذ الزلزال لما بيحصل الناس بتترعب المصيبه لما تبقى في مصيبه ومحدش داري بيها لدرجه انهم سموا السرطان ورم خبيث وليس بخبيث وكذبوا لا تسب الحمى لا تسب الحمى لان هذه الامراض بتنفض الخطايا نفضا باذن الله لا تسب الحمى فلا يجوز اصلا اطلاق هذا هذا هذا اللفظ اصلا ولكن هم سموه كده ليه لانها كارثه مصيبه ما حدش حاسس بيها اكبر مصيبه ان دينك يروح وانت مش حاسس ان يبقى في سرطان في دينك وانت مش حاسس انك تبقى مآمن وانت وسط انابل قاعد تتفرج على دش ما انتش واخد بالك اللقطه اللي شفتها وانت بتقلب عما جبت قناه اسلاميه عملت في قلبك ايه ما انتش واخد بالك ولو انت داخل على النت ما خدتش بالك الصوره اللي جات لك فجاه عما لغتها بصيت لك فيها بصتين ما خدتش بالك ده عملت ايه في قلبك ما خدتش بالك وقفتك في مكان فيه معصيه او اختلاط او تبرج حتى لو ما بصيتش عملت ايه في قلبك ما خدتش بالك ما خدتش بالك اللي قاعد يتزرع يتزرع يتزرع في قلبك وقاعده بذور الشهوات تتزرع ما خدتش بالك لما سافرت بره ولا قعدت تشتغل ليل نهار وسبت الدروس وسبت الصحبه الصالحه وسبت سماع دروس ما خدتش بالك ايه اللي قاعد يقل من قلبك ويتسحب وانت مش داري حتى تحدث المصيبة تلاقي نفسك فجأة اتعرضت عليك فتنة قمت واقع على رقبتك ايه اللي حصل انت بتنتكس يا حبيبي من زمان وانت مش واخد بالك انت بتنزل وانت مش داري انت بيزول الايمان من قلبك وانت مش واخد بالك اخواني في الله حتى لا تزول الجبال حتى لا يزول الإيمان من القلوب وحتى لا تتبدد معاني الإيمان من القلوب وحتى لا نصبح في يوم فنجد أنفسنا لا هم الآخرة في قلوبنا ولا هم طلب الجنة ولا الأحلام زمان بتاع زمان بتاعة نصرة الدين ولا هم إرضاء الله وتعظيم الله بقى في قلوبنا تلاقي نفسك بقيت زيك زي أي حد الى ان تلقى الله والعياذ بالله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون انتبهوا واستيقظوا فانما هو دينكم لحمكم ودمكم اللهم احفظ علينا ديننا اللهم احفظ علينا ديننا اللهم احفظ علينا ديننا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا لنتوب تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا اللهم أنزل هدايتك على قلوب شباب المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين وأطفال المسلمين اللهم أنقذ عبادك اللهم أغث عبادك اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انصر دينك وأعز أولياءك وأذن لدينك أن يسود وأذن لشرعك أن يحكم اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ارزقنا صلاة ترضى بها عنا اللهم ارزقنا ذكرا يرضيك وترضى به عنا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة والعراق وكل مكان يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك